بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين اقرا مع حضراتكم جزء من الانجيل المقدس في بشاره معلمنا لوقا البشير في اصحاح اربعه من عدد واحد لعدد عشره اللي هو انجيل النهارده الاربعاء الثالث او يوم الاربعاء من الاسبوع الثالث أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما يبارك الإبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تم الجاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة من الله ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع فأجاب يسوع وقال اذهب يا شيطان أنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين نشكر إلهنا الصالح أعطانا زيارة محافظة المنيا في سمرلوط وملاوي كانت زيارة طيبة زرنا في إبرشية سمرلوط نيافة أنبا بفنوتيوس وكانت الفرصة إن احنا نتقابل ويا أسر أبنائنا الشهداء الذين نالوا شهادتهم في ليبيا وكانت فرصة أيضا لزيارة الإبرشية وخدمة نيافة أنبا بفنوتيوس هناك بعض المشروعات اللي شفناها زي المستشفى مستشفى الراعي الصالح مستشفى على تقنية صحية عالية وفيها تجهيز طبي ربما مش متوفر في بعض الأماكن الأخرى وكمان زرنا المدرسة مدرسة اسمها مدرسة العهد الجديد فيها ما يقرب من ألف طالب من حضانة لغاية ثانوي وهي منشأ جديد وبتقدم خدمة للجميع لكل المصريين وهي على مستوى تعليمي راقي ومتميز ومطلوب بيتسابقوا يعني عشان يدخلوا فيها وكان في فرصة كمان إن احنا ندشن كنيسة على اسم البشيرين الأربعة القديسين متى ومرقس ولوقا ويوحنا وكانت فرصة إن احنا نتقابل مع الآباء الكهنة اللي بيخدموا في إبرشيات المنيا والجلسة الكبيرة اللي كانت ويا أسر الشهداء كلهم وكانت الحقيقة مقابلة طيبة كان فرصة إن أنا أشوفهم واحد واحد وأشوف عائلة كل شهيد و... وأسرة كل شهيد فيهم عدد متزوج وعدد غير متزوج ولادهم الصغيرين وزوجاتهم وإخواتهم كانت الحقيقة قاعدة جميلة رتبها نيافة أنبا بفنوتيوس بطريقة جيدة ونشكر الله على كل المجهودات اللي تمت لرعاية هؤلاء رعاية طيبة وجميلة وتعب فيها آه، تعبت فيها الحكومة والسادة الوزراء كلهم وزارة الصحة وزارة الخارجية وزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعي والحقيقة كانت آه، فرصة حلوة بعد ما شافهم ناس وزاروهم ناس واطمئنوا عليهم وشفنا صور حية للإيمان المستقيم من ناس آه، بسطاء جدا ورجعونا للقرون الأولى قرون الاستشهاد في الزيارة الثانية كانت في ملاوي إبرشيت ملاوي وفيها نيافة أنبا ديمتريوس بيتعب وبيخدم فيها كانت فرصة الحياة طيبة تقريبا اتقابلنا مع قطاعات كتيرة في الإبرشية لكن آه، من الحاجات الجميلة اللي شفناها آه، دير جديد إح- اعترفنا بيه في المجمع المقدس اسمه دير البتول هو صحيح جديد لكن المنطقة اللي أنشأ فيها كان فيها عدد من أديرة الراهبات واحد منهم اسمه دير البتول وفي عدد من الأمهات الراهبات وعدد من الأخوات الطالبي الرهبنة وبيمارسوا حياتهم الرهبانية بنشاط وبجد وشيء مفرح لحياتهم وبدايتهم وعملهم وصلواتهم المرفوعة كمان زرنا آه، منطقة أثرية كبيرة ومشهورة اسمها آه، فيها دير على اسم القديس آفا فيني المتوحد عيد نياحته النهاردة ال 1600 هو تنيح سنة 415 ميلادية يوم 4 أمشير اللي هو النهاردة متأسف 25 أمشير اللي هو 4 مارس ومجهودات نيافة أنبا ديمتريوس ومجهوداته بس مش كأسقف للإبرشية ولكن مجهوداته آه، الكنسية وتشجيع العمل الأثري هناك وطبعا وزارة الآثار لها دور وبعثة أثرية عملت في المكان من سنة آه، 78 87 واكتشفوا الكنيسة الأثرية بتاعة القديس أفا فيني فيني يعني نخلة وبتتنطق فيني أو بيني به أو به زي فيكتور وبؤتر وده إحياء لتراث من القرن الرابع الميلادي إحياء لتراث حفظ على آثار مصرية آثار مصرية لها قيمتها ونباهي بها العالم كله وكمان آه، الآباء الرهبان في عدد حلو من الآباء الرهبان هناك آه، بيخدموا بيتعبوا بيبذلوا مجهود وحياتهم الرهبانية بيحاولوا يمارسوها في هذه البرية البعيدة وبيجتهدوا في تعمير الدير وفي استصلاح الأرض وفي العمل الرهباني وحياة الصلاة وبرضو الدير ده الكنيسة اعترفت بيه أو بإعادة الحياة الرهبانية فيه من حوالي عشر سنين أو أقل قليلا وكل راهب فيه بيتسمى فلان آفا فيني اللي احنا بنسميه كده في لغتنا الدارجة ونقول أبو فانا أبو فانا كانت فرصة طيبة إن احنا نشوف الدير ونشوف مرافق الدير القديمة والجديدة وكانت فرصة كمان نتقابل ويا الأخوات المكرسات اللي بيخدموا هناك لهم أعمال كتيرة وخدمات متعددة مع الآباء الكهنة آم، على قد ما ربنا عطانا وقت طبعا مع الشعب هناك آه، اتقابلنا مع ناس كتيرة كانت موجودة نشكر الله الزيارة تعتبر نوع من الافتقاد المطلوب والمهم لأولادنا آخر زيارة كانت لملاوي قام بيها البابا شنودة سنة 75 1975 ففرق كبير قوي في الوقت وطبعا انا عارف ان الوقت هو ال- اللي بيحدد يعني امثال هذه الزيارات لكن الحقيقه أنا عايز أشكر شكر خاص أوجهه لكل رجال آه، المحافظة في المنيا السيد المحافظ آه، بعافية قليلا ربنا يديله الصحة لكن كل رجال المحافظة وسواء على مستوى المحافظة أو مستوى المحلي في سمرلوط والمنيا كل رجال الأمن بكل المستويات وكل الدرجات الحقيقة ما سابوناش وخدمتهم وتعبهم آه، يعني لها صدى عندنا بكل تقدير وبكل اعتزاز لمحبتهم وتعبهم واهتمامهم وطبعا هم كان العامل الرئيسي ان الزياره دي تبقى زياره ناجحه وطيبه انا باسمكم بقدم لهم شكر كبير خالص وربنا يعوضهم بكل خير ودايما نشوفهم كده آه، صوره حلوه للحياه طبعا هناك اتقابلنا واخواتنا المسلمين في مواقف كتيرة في محبة جديدة هناك العلاقات طيبة جدا والحياة آه، رائعة وتشوف كده المصري الأصيل اللي بيتعامل دون النظر هو ديانته ايه هو يكفي انه مصري ويكفي انه نشأ على الأرض وعايش الحياة الطيبة اللي كلها تعاون واحترام للآخر عايز أضيف بس شيء مهم إن من الحاجات اللي فرحتني إن الكنيسة بتشارك في مجهودات الدولة الدولة بتقوم بقدر الإمكان بمجهودات تعليمية وصحية وزراعية واجتماعية والكنيسة لما بتقدر تساهم ولو بقليل في هذه المجهودات شيء يفرح يعني مثلا في ملاوي أرض بتتصلح ما هي دي إضافة أو مثلا مكان بيتحافظ فيه على الآثار طب ما هي دي إضافة لمصر في سمالوت مستشفى ما هي دي إضافة للعمل الصحي مثلا المدرسة إضافة للعمل التعليمي وده يبين الدور الاجتماعي اللي ممكن تقوم به الكنيسة وتخدم به المجتمع فالكنيسة وكل خدامها هم خدام للمجتمع اللي هم موجودين فيه أنا بشكر الآباء الأسافة نيفت أنبا بفنوتيوس ونيفت أنبا ديمتريوس بشكر الآباء الكهنة وطبعا كان ويانا في الزيارة عدد من الآباء الأساقفة كانوا ويانا في مراحل مختلفة آه، كانوا سبب فرحة للشعب في كل مكان زرناه تقول إيه؟ آه، في الأسبوع الجاي يوم الاثنين هيبقى مش الاثنين تسعة تسعة هيبقى التذكار السنوي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس التذكار رقم 44 بنتذكر من خدمنا وتعلمنا على ايديه وعشنا في حبريته وعشنا في حياته المقدسة وما زلنا وبنتذكره من ضمن القديسين اللي بنحتفل بيهم في شهر آه، مارس وطبعا البابا كيرلس السنة اللي فاتت دشنا أول كنيسة كبيرة في دير القديس مار مينا العجايبي وماريوط في مع نيافة أنبا كيرلس أفامينا وبعد كده بقى في عدد من الكنائس على اسم القديس البابا كيرلس بنتذكره وبنطلب شفاعاته بنطلب صلواته من أجلنا جميعا زي ما اتكلمنا في الأسابيع الماضية خلينا يوم الأربعاء في كل أسبوع خلال فترة الصوم خليناه للحديث عن سؤال بيقدمه لنا الإنجيل المقدس في إنجيل القداس السنة دي خدنا يوم الأربع والسنتين اللي فاتوا خدنا الاثنين والثلاث في إنجيل هذا القداس اللي هو يوم الأربع اللي هو النهاردة طبعا آه، فقرة الإنجيل بتتكلم عن التجربة على الجبل أو التجربة في الجبل في البرية والسؤال اللي بيتوجه لك بصورة شخصية هنقول عليه كده هل تعرف تجاربك هل تعرف تجارب اللي تدخل فيها عدو الخير الشيطان عندما تقابل مع آدم الأول اللي هو آدم وحواء دخلهم في تجربة وسقطوا خلف واضطردوا وخدوا العقاب آدم الثاني ربنا يسوع المسيح دخل في التجربة ولكن الكتاب يذكر لنا ثلاث تجارب أو ثلاث نوعيات من التجارب ولكنه انتصر واحد فيكم يقول طب ما هو لازم المسيح ينتصر طبعا أقول لك صح لازم ينتصر لكن المسيح انتصر ليس لنفسه بل لنا فانتصار المسيح في التجربة على الجبل صارت بمزيد ب- بمثابة كنز نصرة ناخده نحن في التجارب التي نتعرض إليها الكتاب المقدس بيوصف الشيطان بأنه الكذاب وأبو الكذاب والمضل والذي يهوى هلاك الناس واحد هوايته كده وعشان كده يعبر عنه الكتاب تعبير شديد قوي يقول يجول كأسد زائر زائر يعني مطلع صوته ملتمسا من يبتلعه عمال يلف هنا وهنا وهنا ويجي لك مرة وانت صغير ومرة وانت في المراهقة ومرة لما تكبر شوية ومرة لما تكبري وتروحي مكان تاني ولما آه، نسيب فترة الشباب ونوصل لفترة النضوج عدو الخير عمال يحاربنا ليه؟ لأنه يهوى إسقاط البشر ويعمل في النفوس الضعيفة ويصنع تجارب عديدة وإن ما كانتش تنفع دي يقوم عامل حاجة تانية ولأنه خبيث وكذاب وابن وأبو الكذب أبو الكذاب دائما ينوع التجربة التي يدخل فيها الإنسان فأول حاجة عايزك تعرفها أن الشيطان لا يمل من محاربتنا باله طويل خالص وما بيسكتش وبينتهز كل فرصة إنه يوقعك ومن هنا جت أهمية فضيلة اليقظة الروحية واحد يبقى واخد باله منتبه وجت فضيلة بتتكرر كتير في الكتاب المقدس فضيلة السهر ليس المقصود السهر المادي يعني الواحد يسهر بالليل لكن المقصود السهر يعني السهر على حياتك يعني انت واخد بالك من نفسك مش سايب نفسك كده فأول حاجة أحبك تعرفها إن الشيطان لا يمل ولا يكل من محاربة الإنسان ومن احتلال الإنسان ومن امتلاك الإنسان ومن هلاك الإنسان ما بيملش عشان كده خد بالك نمرة اتنين أحبك تاخد بالك منها إن تجارب عدو الخير متنوعة مرة تخص الجسد مرة تخص العقل مرة تخص النفس مرة تخص العاطفة عمال ينوع حسب السن ما هو اللي في سن صغير والعاطفة بتاعته لسه مش ثابتة مفيش مانع يحاربه بدي ولو واحد كبير كده وبقى عاقل وبيتحكم في عواطفه قول له طب ادخله مدخل تاني ادخله في عقله أو في نفسه أو في ذاته فتجارب عدو الخير تجارب متنوعة تجارب متنوعة وممكن اللي يتضرب بيها الإنسان في سن صغير ما يتضربش بيها في سن كبير وهكذا الحاجة الثالثة اللي أحبك تعرفها وتحطها قدامك أن المسيح انتصر لحسابنا فالتجربة على الجبل مش مجرد قصة أو ثلاث قصص بنسمعهم ونقراهم ونقول برافو عليك يا يسوع لا طبعا ده الثلاث تجارب دول عبارة عن مخزن عندك أو رصيد للنصرة تعالى اقف جنبي زي ما انتصرت ودحرت عدو الخير اعطيني من هذه النصرة اعطيني من هذه النصرة فالمسيح انتصر لحسابك مش لحسابه زي بالظبط كده لما يجي اب يحط لابنه مبلغ في البنك يقول له يا ابني المبلغ ده تحت حسابك خد منه زي ما انت عايز يوم الولد او الشاب ياخد النهارده 10 قروش وبكره 20 قرش ياخد كده مبالغ والده هو اللي حاططها فالمسيح صنع معنا ما يشبه هذا الامر اعطانا امكانيه ومن هنا جاءت الصلاه السهميه التي نقول فيها يا رب يسوع المسيح ارحمني انا القاطي كاني بفتح الحساب وباخد بقى من الرصيد ويقولون أن اسم الاسم الحسن هو رأس السهم يا رب يسوع المسيح ارحمني على الخاطئ يا رب يسوع المسيح اسندني في هذه التجربة المسيح يفتح الحساب ويقول لك خد هقف جنبك بصورة قريبة العبارة اللي بنصليها في مزمور الراعي حتى إن سرت في وادي ظل الموت ليه؟ لأنك أنت معي أنت معي وده المعنى الجميل في انتصار المسيح ودحره للشيطان الحاجة الرابعة ودي مبادئ قبل ما أشرح بتفصيل قليل الحاجة الرابعة أن السلاح الأوحد والأول والأكثر فعالية هو الكتاب المقدس. أنت مش بتقرا الكتاب عشان تعرف أو بتقرا الكتاب عشان تبقى عالم في الكتاب المقدس أو بتقرا الكتاب علشان متعة روحية أو عقلية أو بنقرا الكتاب في الكنيسة علشان بس مجرد نظام كنسي كده في القراءات الكنسية أبدا نحن نقرأ الكتاب المقدس في كل أسفاره لأن هذا هو سلاحنا هو ده اللي ممكن نهزم بيه عدو الخير مكتوب يا سلام لو في كل تجربة كده يجي عدو الخير يشككك في حاجة أو يخليك تقع في خطية اليأس بأي صورة من الصور أو يخليك شخص كده متردد في حاجة أو شخص كسول يا سلام لما ترد عليه بعبارات وآيات الكتاب المقدس هو ده الوسيلة كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفصل النفس والروح ومميزة أفكار القلب ونياته هي كلمة الله ده هي كلمة الله حية وفعالة شغالة ما بتقفش خالص وده السبب ان عدو الخير بيوقعنا في احد خطايانا اهمال كلمة ربنا او يجي يقول لك ايه طب ما انت قريت الانجيل قبل كده او يعني عرفت الحكايه دي او بنسمعه خلاص لا الكلمه المقدسه وانك تختار وتاخد الايه اللي تنفع للموقف اللي انت فيه هو ده شغلتك بتاعت كل يوم وتيجي من خلال القراءه المتواتره في الكلمه المقدسه عدو الخير هتحارب الإنسان بإيه؟ قال أول حاجة سهلة قدامي الجسد شهوة الجسد وشهوة الجسد كلمة شهوة الجسد مش كلمة واحدة هي شهوات الجسد ولكن أكثر شهوة في الجسد هي شهوات الطعام الأكل اللي بنعمله كل يوم سواء واحد بيملى بطنه بأي حاجة أو سواء واحد عمال ينوع أصناف وأشكال وألوان أو واحد بعيد عن الفترات الانقطاعية أو بعيد عن الصوم النباتي طبعا ده في الطعام وينسحب على كل شهوات الإنسان الشهوات الجسدية وهنا يجي التحذير احذر عبودية البطن يعني تصور ان في واحد الاله اللي بيعبده هو بطنه هو بطنه او عادات تمنعه يقول لك انا ما اقدرش اصوم لان لازم الصبح لما اقوم لازم اعمل كذا يشرب حاجة يعمل حاجة مش قادر ويصير عدو الخير متحكما في الإنسان هذه شهوات الجسد يمكن ذكرت في مرة سابقة معاكم إن في خطية البطنة وهي محبة امتلاء البطن وفي خطية الحنجرة وهي محبة الأصناف في الأطعمة وأحيان في خطية النهاردة بس بتاخد شكل طبي السمنة تقول لي دي خطية أقول لك آه طبعا لأنك بتاكل أكل أكتر من احتياجك وممكن آخر يكون محتاجه فدي خطية بس بتاخد شكل مرض ويمكن تستغربوا وياي لما تعرفوا بعض المجتمعات المتقدمة بره المرض الأساسي فيها أو أول مرض أو الأكثر انتشارا هو السمنة السمنة الله لا يخلق إنسان دون أن يوجد له طعام يعني ربنا مش ممكن يخلق إنسان وعن إنسان ده ملوش أكل يأكله أبدا ده ربنا ضابط الكل ولكن أنانية الإنسان وطمع الإنسان وبطنة الإنسان بتخليه ياخد نصيبه ونصيب غيره ومن هنا يجي العجز وتيجي العجز العجز الغذائي ويجي كمان حرمان الناس من الأكل وتيجي المجاعات وتيجي بقى كل أشكال الفقر بهذه الصورة في مجال الأكل يعني احذر عبودية البطن عبودية الأكل والحاجة اللطيفة إن كل أطعمة اللي بناكلها بكل أنواعها طعمها بس في بقنا لكن مجرد تدخل في بطننا المعدة كله بيجي لها وكله بتشتغل فيه ما بتفرقش ده ايه ولا ده ايه ولا ده نباتي وده مش نباتي كل ده احذر عبودية البطن احنا في الصوم بنصوم بالذات في الصوم الكبير بنصوم فترة انقطاعية عن الطعام خالص علشان أثبت لذاتي أن شهوة البطن لا تتحكم فيا وصوم ساعات كبيرة أحيانا بتوصل ل 15 ساعة في اليوم من نص الليل لغاية الساعة 3 طبعا في مراعاة للفروق الفردية وفي مراعاة لظروف المرض وفي مراعاة لظروف الحمل كل ده بيرتبه الإنسان مع قبض اعترافه فترة انقطاعية وأقول له حياتي مش من الأكل حياتي منك أنت وأحيانا لما يجي عدو الخير يعني يضغط عليا كده يقول لك عندك شوية صداع عندك شوية تعب عندك شوية أنيميا برد عليه بنفس الآية الجميلة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة مكتوبة تخرج من فم الله وبكل كلمة من الله ده شبع للروح ده انت احل لما بتقعد ويا صاحبك وتتكلم شويه صاحبك اللي بتحبه قوي صاحبتك اللي بتحبيها جدا تقعد تتكلم شويه تنسى الاكل وتنسى الجوع وتحس ان القعده كده شبعتك كلنا بنعيش هذا الاختبار التجربه الاولى شهوه الجسد كل اشكالها بقى هيجي عدو الخير يتفنن ده قال له فكرة قال له ايه رأيك انت جعان بعد 40 يوم ايه رأيك انا شايف قدامك شوية حجارة ايه رأيك شوية الحجارة دي يعني وهي جنبك هيحولها الخبز اعمل معجزة يعني هتعمل معجزة خدوا بالكم التجربة في البرية او تجارب البرية دي كانت قبل خدمة المسيح على طول قبل الخدمة ويعني اسند نفسك ايه يعني شوية خبز كده وبعدين ده هيقولوا عليك انك عملت معجزة لكن المسيح لا يصنع المعجزات بهذه الكيفية المسيح يصنع المعجزات لاحتياج الإنسان ولخدمة الإنسان التجربة الثانية بحسب نص الإنجيل هنا في إنجيل معلمنا لوقا قال له طب إيه رأيك تعالى وياه اطلع الجبل العالي ده طلعوا جبل عالي عالي جدا طب ايه رايك شايف ممالك الدنيا شايف كل الحاجات دهيت شهوة العين بقى شهوة العين ايه رأيك في كل هذه الممالك اعطيها لك زي كده واحد يبيع ذمته بحاجة قال له هديها لك مقابل ثمن بخس عارفين احيانا كده على التليفون الموبايل بتاعكم تيجي رسائل يقول لك انت فزت مش عارف بمبلغ قد ايه وليك رصيد قد كده و- ومحجوز لك بس عايزين شويه بياناتك هات بيانات بتاعتك انت اسمك ايه وساكن فين والبنك اللي بتتعامل وياه ايه شويه بيانات كده وحضرتك تتهلل اهو بالظبط نفس التجربه دي نفس التجربه اعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي ثمن بخس جدا أعطيك هذه كلها لو أنت بعت لي الخمس ست بيانات بتوعك هي هي ونقول ده نصب نصب لكن للأسف أحيانا بيقع فيه حتى الناس اللي مفترض فيهم الحرص والفكر والعلم واحد مرة وقت عليا وقال لي صلي لي فوجئت ان كان وياه مبلغ كبير قوي وشغلي في البلد الفلانية دي 25 سنة وفوجئت انه راح من البنك قلت له ازاي قال لي بعتوا لي وقالوا لي انت فزت برقم قد كده والرقم يعني عمل ويايا فبعت لهم البيانات وردوا عليا وقالوا لي هات بيانات تانية وادفع رسوم بسيطة وهتاخد حاجات بالالاف وبعد ما اطمأنوا كل حاجة وخدوا الرقم السري بتاع الفيزا اللي وياه اتسحب كل اللي في البنك شقة 25 سنة طمع طمع وشخص يعمل عمل كبير أو يجي يقول له قصة تانية يجي يقول له احنا اكتشفنا مادة نحطها على الورق تحولها لورق أخضر يقول لك كده اللغة بقى بتاعتهم حتى شوف وجي يعمل قدامه تجربة يقول له بص الراجل قول له بقى هات أي عملة عندك أي عملة أحولها لك مش عارف يحط إيه شوية كيماويات ولا إيه وتكون النتيجة إنه يصدق فالراجل راح سحب كل رصيده وأعطاه للشخص ده هو مطمئن جدا قال له يوم واحد هجيب لك كرتونة بكلها عملة أجنبية جاب له كرتونة فتحها الراجل طبعا يعني بعد ما مشى بعد يوم واحد الألوان والصبغة دي كلها راحت وبقى ورق أبيض عادي خالص مصر وعدو الخير اللي اشتغل زمان والمسيح وقال له أعطيك هذه كلها هو نفس اللي بيشتغل بس طبعا النهارده بيشتغل بالكمبيوتر وبالنت وبالموبايل يعني بي- بيطور بيطور من نفسه شهوة الطمع هذه شهوة نفسية الأولانية كانت جسدية دي شهوة نفسية ويحط لك فخ ويقع فيه وتاخد أشكال وألوان النوع الثالث بيقول له طب تعالى على جناح الهيكل جناح الهيكل يعني زي الكورنر كده حتة عالية وموقف أو موقع مهم اطلع فوق كده الناس كلها ترفع راسها وتبص عليك ايه اللي طلعك فوق تعمل ايه ان كنت ابن الله اطرح نفسك من ها هنا هترمي نفسك من فوق وهتنزل لكن هتيجي الملائكة تشيلك يوم تنزل بشويش كده ولا يصيبك حجر رجلك مش هتتخدش بس هتكون حققت الشهرة والعظمة وخطية البر الذاتي وحسيت بنفسك وعملت حاجة غيرك ما عملهاش هذه خطايا تدخل تحت باب العاطفة والذات في العصر القديم كان يوجد أيوب الصديق كان يتفاخر بنفسه رغم أنه صديق وكان يقدم ذبائح عن نفسه وعن أولاده رغم أن أولاده قدموا ذبائح وقدم عبادات ويقول يعني أظن لو أنت يا رب دورت مش هتلاقي حد زيي قد كده يا أيوب واقع في الحكاية ده هي شايف نفسك شوية وشايف نفسك مشهور يعني ومفيش حد زيك فالله يجرده من هذه ويقعد قدام ربنا يشتكي ليه عملت فيا كده لما تقرا السفر بتاع ايوب لا السفر كله عباره عن شكاوي ويجوا ناس يعزوه والمعزين ما يمشوش وياه وفي الاخر يجي له شاب يكشف له كده بلو- بلطافه ان الخطيه بتاعتك يا ايوب انك شايف نفسك وان انت واقع فيما يسمى بخطيه البر الذاتي وشايف نفسك احسن من اللي حواليك وقعت في خطيه من خطايا الكبرياء وبعدين لما ايوب ابتدى يتوب وابتدى يرجع لنفسه ويفوق قال الاختبار الجميل بتاعه ان بسمع الاذن سمعت عنك اتاريني ما كنتش عارفك يا رب اتاريني ما كنتش عارفك وعرفتك دلوقتي والان رأتك عيناي الان عرفت ان اي شيء حلو فيا هو بي- منك انت او بيك انت واي نعمه في حياتي نعمه ماديه او معنويه او مسؤوليه هي بيك يا رب وانا من غيرك ابقى ايه من غيرك اي واحد فينا من غير الله يبقى ايه لا شيء يبقى عدم الخلاصه يا اخوتي اللي احبكم تعرفوها وتهتموا بيها ان التجارب دي كلها تمت في البريه فالبريه مدرسه لنضوج الانسان صح احنا مش كلنا عايشين في البريه الاباء الرهبان عايشين في البريه وبيتمتعوا بالحياه هناك وزي ما علمنا القديس انبا انطونيوس اب جميع الرهبان يقول لو الواحد الراهب خرج من ديره زي السمكه لما تخرج من الميه فعلا كده وللسبب ده حتى لما الكنيسة بتختار بعض أولادها علشان يخدموا أو يشيلوا مسؤوليات في العالم ما يقدروش يستغنوا عن البرية لازم بين وقت والتاني يروح البرية ويقعد بينه وبين نفسه كلنا بنعمل كده البرية طب انت هتاخد من البرية ازاي خد من اختبارات القديسين عايز اقول لك البرية بتعمل ايه اولا البرية مدرسة نضوج لشخص الانسان يعني انت لما بتقرأ اختبارات اباء البرية انت اللي عايش في العالم شخصيتك بتنضج روحيا لما بنقرا سير القديسين واختباراتهم اسمعوا كده ويايا قديس قضى حياته كلها في التوحد والسياحة ولا نعلم عن حياته سوى عبارة واحدة قديس الأنبابولة أول السواح قال إيه من يهرب من الضيقة يهرب من الله في اختبار أجمل من كده هو ده اختبار طلع من البرية وقيسوا على هذا عبارات كثيرة لما بيجي يتكلم القديس أنبا أرسانيوس معلم أولاد المجلوب كثيرا ما تكلمت وندمت وأما عن صمتي فلم أندم قط ما هو ده اختبار من اختبارات البرية فالبرية نحتاجها جميعا هي مدرسة نضوج في البرية بنتعلم كمان فن الاتكال على الله ماليش غيره اللي هو حياة التسليم أنا وهو بس فن التسليم بيتعلم الإنسان في البرية حياة الانضباط وفن الاتكال على الله وعارف كده إن حياتي في إيدك يا رب وانت اللي بتدبر يعني انبا انطونيوس اب جميع الرهبان اللي هو اول واحد في الرهبنه يوم ما خرج البريه كان عمال يفكر ايه اللي هيحصل بعد سنه وبعد عشره ولا مين هياكله ومين هيشربه ابدا هو متكل على ربنا وعشان كده بنصلي في القداس لما بنيجي نجيب سيره الاديره والساكنين فيها والساكنين بايمان الله الساكنين فيها بإيمان الله هم معتمدين على إيمانهم بربنا كمان في البرية بيكسر في ال... بيكسر في الإنسان فكرة الذات ذات الإنسان هيتكبر على إيه؟ ده هو اللبس هو نفس اللبس نظام الأكل محدود خالص حياته هي هي فهنا بيتعلم الإنسان شكل من أشكال الاكتفاء ذاته ما تكبرش ما تتضخمش زي أيوب الصديق اللي اتكلمنا عليه من شوية في البرية الإنسان بيقدر يعرف رسالة الله له إيه من اختبارات القديسين تقدر تكتشف لأن في البرية عاشوا الكلمة المقدسة واختبروا الإنجيل واختبروا مقاطع كتيرة في حياتهم وعلموا أولادهم وعلموا أجيال وأجيال وأجيال وإحنا النهاردة لسه بنتعلم منه فبتقدر تكتشف ربنا عايز منك رسالة إيه وده السبب ان احنا لما بنيجي نرسم اب كاهن جديد نقول له روح اقعد في البرية اربعين يوم فهذه الاربعين معظم الاباء ان لم يكن كلهم يقول لك ما يتعوضوش ما يتعوضوش في حياتنا اه نقول له روح مدرسة البرية اقعد فيها اربعين يوم وخد منها زاد لحياتك وكل ما تيجي مناسبة رسامتك روح قضي فترة هناك صح مش بتبقى 40 يوم لكن بتبقى فترة مماثلة الخلاصة أن هل تعرف تجاربك هل منتبه لما يجربك به عدو الخير إذا كانت التجارب اللي اتذكرت في التجربة في البرية هي مجرد بتدينا إشارات لكن انتبه أن عدو الخير بيتفنن كل يوم يعطينا مسيحنا هذه النصرة في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآن